هي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أضواء وأصداء شرفني أن أكون معكم اليوم مع الأستاذ أشرف اللقيني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعه سالما غانما من, من سفره ونحب أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ محمد الزغبي ازي فضيلة الشيخ اهلا وسهلا استاذ محمد حياك الله وبارك حياكم فيك.
الرحمن الرحيم آه، ما زلنا في فتح ملف المدعو زكريا بطرس أو القمص زكريا بطرس في رد على افتراءاته وعلى ادعاءاته حول الإسلام العظيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن نوه أن الحلقة الماضية اتكلمنا عن موضوع كان خاص بالجزء الأولاني في الحلقة اتكلمنا عن نسب يسوع وبنوة يسوع وكلمنا حلقة الطب النبوي وأحب أن أشكر جميع المنتديات الإسلامية و- وأشكر بالتحديد منتديات الجامع ومنتدى البشارة وحراس العقيدة ودار الشيخ عرب وموقع الدعوة الإسلامية والطريق إلى الله وفرسان السنة والمئات من المواقع الإسلامية اللي نشرت حلقة الشيخ محمد الحلقة الماضية وأحب كمان أشكر ال- الإخوة اللي اللي حولوا الحلقة ودلوقتي بتتوزع على الموبايلات وكمان اللي طبعوا السيديهات ونحب ان شاء الله النهارده ان احنا نكمل في ملف زكريا بطرس وقبل ما نكمل في ملف زكريا بطرس نطرح السؤال الاول للشيخ فضيله الشيخ محمد الزهري قبل ما اتكلم انا عارف ان في المئات بل الالوف بل الملايين يتمنوا ان هم يقعدوا مكاني دلوقتي ويقعدوا مع فضيله الشيخ محمد الزهري جزاك خير.
وانا عمري كنت اتوقع ان انا احاول الشيخ محمد الزهري انا كنت كل احلامي ان انا اقعد تحت قدم الشيخ محمد على اتعلم راسي- منه على راسي يا استاذ محمد فالنهارده انا عارف ان في ناس كتير جدا بتحسدني فاتمنى ان شاء الله تكون الله حلقه يجزاك خير.
موفقه ربنا يثبتك.
بامر الله تعالى مع فضيله الشيخ واتمنى متابعين اعوان زكريا بطرس يتابعونا ان شاء الله لان الحلقه مليئه بالمفاجآت كما عودنا فضيله الشيخ محمد الزكري. فضيله الشيخ محمد اولا نطرح السؤال الاولاني حضرتك لما دخلت واخترت اضواء واصداء هل كان الهدف ان احنا نتكلم مع اتباع العقيده ولا زكريا بطرس بالتحديد؟
سؤال وجيه الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد تعلم أننا نعيش نحن والنصارى في وطن واحد وبيننا تعايش عظيم قلت من قبل سجل بمداد من نور ولا ترى أبدا فيه دخنا ولا شيئا من هذا القبيل يعني بدليل أننا نعيش على أرض واحدة أبناؤنا في القوات المسلحة على ثغر واحد هذه البلدة مصيرنا فيها واحدا المصير مصيرنا فيها واحد ولذلك أود أن أقول أن زكريا اعتدى على كتاب الله جل وعلا بدون علم اعتدى على عرض أم النبي صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم.
وطعن القمص زكريا طعنا عظيما في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وطعن كثيرا في النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني من الأدب ومن الأصول العلمية إذا أراد أن يتعرض للإسلام أن يتعرض بنقد علمي لكنه يتعرض بالجرح في الذوات والعياذ بالله جل وعلا وبدون علم المهم أن الرجل استطال على دين الله جل وعلا ومما زاد الأمر صعوبة أن هناك هيئات ودول ومؤسسات دعمته بقناة تبث في ربوع الأرض وهذه القناة كما قلت لك تنفق الملايين من جيوب هؤلاء المتطرفين الذين يريدون النيل من دين الله جل وعلا ويريدون فتنة طائفية تأكل الأخضر واليابس بأرض مصر لذلك فإني أقول للعقلاء من القساوسة في مصر وللكنائس المصرية لست في حرب معكم أبدا وليس بيني وبينكم شيء لأني رأيت سجالا من البعض يعني في الأيام الماضية ولكني أذب عن ديني وأذب عن عرض نبيي وأذب عن نبيي صلوات الله وسلامه عليه وأعتقد أنه ما من عاقل على ظهر الأرض إلا وجب عليه أن يقول ذب عن دينك لأن الرجل قد استطال جدا هو ومن إيه أعطاه ذلك ولذلك أقول للذين يصطفون مع القم الزكريا كونوا أحد اثنين إما أن تكونوا متطرفين واقفين مع هذا الرجل بأموالكم تريدون فتنة طائفية ببلادنا فأعلنوها وإما أن تقولوا بأننا نتعايش وبأننا جميعا ضد هذا الرجل الذي يريدها نارا وخرابا ولذلك لا يجوز لهم أن يخرجوا عليه أو أن يجرحوا فيه بأي سبب من الأسباب وبالنسبة للسي دي التي فعلت في بعض الكنائس ودبلجت ومنتجت أقول لهم سأسامح في هذه لأنني أكبر من هذه الترهات لكن حسبي ألا نشعل نارا فيما بيننا لذلك أقول أنا أرد على القمص زكريا فقط وأنا في حرب مع هذا الرجل بس لكن حرب شريفة حرب أنا شريفة حتى يا جماعة أنا بقول أهو بالنسبة للمشاهدين اللي بيدخلوا الإسلام ما تعلنوش على القناة ما تعلنوش عشان ما يقالش ان الزغب له كذا او كذا او العياذ بالله جل وعلا هذا الامر عند الله جل وعلا كمان لان ممكن يكون حد من اتباع هؤلاء كما عرفني البعض هو اللي يتصل كذا وفي الاخر يقول لك انا ما اسلمتش مثل شغل العيال لكن احنا عندنا الاسماء بتاع اللي اسلموا تليفونات اللي اسلموا وفي الحلقه الاخيره هنبين هذا الامر ومكانتهم العلميه الى اخر هذه الامور وفي النهايه حرب شريفه مع القم الزكريا طيب فضيلة الشيخ يعني لو شفنا التاريخ بتاع زكريا بطرس كده هل زكريا بطرس نفسه يعني غلط في الأوزوكس وغلط في البروتستانت وغلط في الكاثوليك سؤالك وجيهي جدا يا شيخ محمد وكويس اني جالي ال- هو القم الزكريا على ما درست امره هو كان من المفترض ان يعلن اسلامه لانه لما تحدى في الحلقه الماضيه واظهرنا للجمهور نقطه التحدي وهو قال بنفسه انني ان عجزت عن الرد فيها وجب علي ان اعلن انني على باطل وان يسحب الناس ثقه مني وهو كذلك يعلن أنه على باطل إن أنا تمكنت وأن يعلن دخوله في الإسلام إلا أن هذا لم يحدث حتى أنه ما استطاع أن يرد علي بحرف واحد وعجز ولذلك أقول يعني من طبيعة القم الزكريا أنه يعاني الأمر الذي ذكرته فيما قبل ولذلك زكريا بطرس هاجم البروتستانت هجوما ليس بعده هجوم يعني أنا أبدا ما أهاجم هؤلاء بالهجوم اللي يهاجم هو, هو الذي هاجم البروتستانت وهاجم الكاثوليك لما الكاثوليك وهاجم الأرتوذكس هجوما ليس بعده هجوم الأصل أن زكريا متمرد على النصرانية بما فيها الأرتوذكس والكاثوليك والبروتستانت وأيضا هو متمرد على دين الإسلام بسبب معونة جهات وهيئات ودول طيب احنا الكلام مش عايزين نكون كده من ما عندنا يبقاش نظري صح نسمع للساده المشاهدين راي زكريا بطرس في مارتن لوثر مؤسس الطائفه الانجيليه او مؤسس الطائفه البروتستانتيه ورايه ايضا في الكنيسه البروتستانتيه والاختلاف بينها وبين الكنيسه الارثوذكسيه ناخد الفاصل ونرجع تاني
Luther said later. Luther قال بعدين. One wakes up in the morning and finds a pair of pigtails on the pillow which were not there before. راجل بيتغزل في شعر مراته. طب لايم الامور وتخايب وسكت. لازم تبين الخيبه بتاعتك الآن الآن عندما أستيقظ من النوم أجد على المخدة ضفيرتين ما كنت أجده أجدهما من قبل عجبوك الضفيرتين وتبيع نبرك عشان ضفيرتين يا خايب أنا بكلمه هو أنا ما بكلمش حد قدامي بس فين هو يسمع دلوقتي مسكين الله كان مساعد وقف جنبه وشجعه فلقى نفسه هيخسر الامراء عشان شويه ايه فلاحين قال لك لا فجه مقلوب على الفلاحين وشجع الامراء على انهم يعملوا ايه الكتاب ده برضه بيقول شجع الامراء ان يقتلوا الفلاحين فقتلوا مئة الف واحد فلاح في كل الابعاديات يا نهارك زي بعضه تشجع على القتل يا راجل ده اسمه كلام ايوه ما هو الحكايه لما الواحد يتدحضر من فوق جبل بيتخرش بينزل بقى ما فيش حاجه توقفه والفلاحين اللي فضلوا بعد المذابح ديت عارفين سموه ايه؟ الكتاب ده برضه بيقول سموه النبي الكذاب النبي الايه؟ كذا ده الامبراطور يسميه شيطان في زي راهب والعامة الفلاحين يسموه النبي الكذاب والكلام ده موجود في صفحة 260 من هذا الكتاب This devil in the habit of a monk شيطان في زي راهب yes. شوف كل التاريخ ده جايبه من الكتاب ده بيقول ايه في اخر ايامه بقى يقول لك ما حدش من اللي بيكتبهم تاريخ حياة الناس حتى من أصدق أصدقاء هذا الرجل يقدروا يبرروا بعض أعماله المشينة والواقع أن الخلافات بين الكنيسة الأرثوذكسية وبين الكنيسة إذا جاز لنا أن نسميها كنيسة وبين المذهب البروتستانتي خلافات صميمية خلافات عقيدية وخلافات روحية وخلافات إدارية في إدارة الكنيسة وتنظيمها هنبتدي بالخلافات العقيدية والواقع أن الخلافات بيننا وبين المذهب البروتستانتي في الناحية العقيدية ما يزيد عن 25 اختلاف جوهري ما
رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين برنامج أضواء وأصداء وأتمنى من كل واحد سمعني الآن اتصل بقريبك اتصل بصاحبك قول له شاهد الآن القمص عبد المسيح آه، قمص زكريا بطرس وهو يسب ويغلط ويتحدث عن مارتن لوثر زعيم الطائفة البروتستانتية طيب أنا بس هحلل ب- آه، تحليل بسيط على اللي قاله في الجزئية دي أول حاجة قال عن مارتن لوثر إن هو خايب شيطان في زي واحد نبي كذاب وفي اختلافات بين الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية يعني والكنيسة ال- الأرثوذكسية 25 ألف اختلاف في العقائد هل جويس ماير صاحبة القناة اللي بيشتغل فين 25 اختلاف جوهري بين بين.
الكنيسة ال- الكنيسة البروتستانتية والكنيسة عقدي ال- ال- عقدي آه.
25 خلاف عقدي بالظبط فهل جويس ماير مؤسسة القناة واللي بتدفع له فلوس وراتب تعرف ان هو غلط في مارتن لوثر مؤسس الطائفة الإنجيلية اللي هو قال حتى ما نقولش عليها ان هي كنيسة قال إن هي المذهب البروتستانتي هل البروتستانت في مصر الإنجليين في مصر يعرفوا ان زكريا بطرس واللي بيساعدوا زكريا بطرس ان هو اصلا كان بيسب في مارتن لوثر مؤسس الطائفة أو مذهب أو الكنيسة البروتستانتية ده سؤال موجه الى كل البروتستانت في مصر واللي خارج مصر واللي بيساعده زكريا بطرس واللي معاه في القناه كمان من البروتستانت. فضيله الشيخ خليني نروح بقى على الطائفه الارثوذكسيه. نشوف هل برضه غير في الطائفه الارثوذكسيه؟
تمام طيب دي موسوعه الانبا غرغوريوس. موسوعه الانبا غرغوريوس الراجل ده اسقف التعليم اسقف عام للدراسات اللاهوتيه والبحث العلمي. في كتابه اسمه اللاهوت العقائدي الجزء الثاني في أسرار الكنيسة السبعة في الجزء رقم 8 لو فتحنا في الصفحة 74 جايله سؤال دي موضوع عن عبارة عن أسئلة وأجوبة اضطراب وحيرة في طنطا ومن طنطا اضطراب وحيرة من طنطا وفي طنطا وطنطا بيقول لك إيه يقول عشرات صفحة رقم الصفحة.
574 صفحة رقم 74 في جزء من مقالة في أهمية المعمودية للخلاص نشر بمجلة الكرازة سنة السنة الثالثة عدين 3 و4 في مارس عام 1967 جميل يقول لك عشرات من الرسائل ترد إلينا من طنطا ومن غير طنطا ومن مختلف بلاد الجمهورية يعبر فيها أصحابها بحزن عميق ومريب عن جهود منحرفة يبذلها أتباع جمعية خلاص النفوس البروتستانتية في طنطا لهدم كيان الكنيسة أو هدم كيان الأرثوذكسية بها وتبناها وتعطف عليها وتزعمها أحد رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية بطنطا تتخيل مين معانا في مين الكمس ده زكريا بطرس يعني من أول مكان في مصر غلط في الأرثوذكس وغلط في البروتستانت وغلط في الكاثوليك فهو ماشي بمبدأ عاش الملك مات الملك ايه اللي ما معاه؟
نطولش فيها شوية اه ففضيلة الشيخ بس يبقوا فاهمين وعارفين بس يبقى فاهمين ان مين هو زكريا بطرس وافكار زكريا بطرس وقلنا التاريخ بتاع زكريا بطرس فضيلة الشيخ جالنا عشرات الرسائل وجالنا تليفونات ليه ما كلمناش عن موضوع او ليه ما كلمتوش النصارى بيقولوا ليه ما كلمتوش عن الشبهه او الافتراء اللي في حمل النبي ام النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم موت اربع سنوات آه، هي المشكلة أن هذا الرجل يلعب على هذا الديدن منذ سنوات ويدعي بها أنه قرأ الإسلام على مدار خمسين عاما ومن قبل قلت للقمص زكريا أنت ما قرأت شيئا عن الإسلام ولا عن النصرانية بدليل أنك مضطرب في النصرانية مضطرب في الإسلام ثانيا وهذا الذي أود أن أقوله نحن جلنا آلاف الرسائل بل آلاف من المتعصبين بس أسأل الله لهم الهداية اللهم آمين.
دايما بيقولوا هذه الشبهة هذا رجل رمى شبهة على غير فهم يقول فيها أن أم النبي حملت به ومات زوجها في أثناء الحمل ولم تلد النبي إلا بعد أربعة سنوات من موت عبد الله إلا والد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بالحرف الواحد فالمولود لا يمكن أن يكون ابن عبد الله يعني عايز يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله والعياذ بالله جاء من طريق غير شرعي هو يتحدث عن سيده وعن سيد أهل الكرة الأرضية بأسرها عن محمد صلى الله عليه صلى الله وسلم عليه وعن نسب ويطعم هو نقل نقولات من كتاب الاستيعاب والطبقات الكبرى والسيرة الحربية وأسد الغابة وسيرة ابن هشام وأود أن أقول للقم الزكريا إن ديننا ليس كسائر الاعتقادات الأخرى على الإطلاق بل إن ديننا يقوم بإذن الله جل وعلا على الصدق والحق ولذلك حينما ننظر إلى الآثار والأخبار والأحاديث نرى أن الله قيض رجالا لحفظ هذه السنة فحفظوها وغربلوها غربلة جعلوا لنا الصحيح لذاته وجعلوا لنا الصحيح لغيره وجعلوا لنا الحسن لذاته وجعلوا لنا الحسن لغيره وجعلوا الضعيف وجعلوا الموضوع وأظهروا المنكر والباطل وما لا أصل له إلى آخر هذه الأمور وهذه هي الأمانة وهذه هي الأمانة التي ميزت بها هذه الأمة عن سائر الأمم بأسرها ولذلك نحن نضر مع هذه الأمانة بدقة بالحرف الواحد هو يقول اليوم الذي تزوج عبد المطلب فيه يعني بيقول ان عبد المطلب جد النبي عشان اوضح للمشاهدين والمشاهدات تزوج مع عبد الله ابنه في يوم واحد بيقول ان عبد المطلب يعني ان عبد المطلب تزوج بهاله وان عبد الله تزوج بامنه بنت وهب في يوم واحد هذه حملت اللي هي ام النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم وسلم.
ومات زوجها بعد اشهر من الولاده ثم ان هاله ولدت وكان المولود منها له هو حمزة وحمزة هو أكبر من النبي بأربع سنوات بأربع سنوات, سنوات. فيسأل ليه الفارق ده هما الاثنين حملوا المفروض دي تولد مع دي ليه جه بعد أربع سنين إذا بعد أربع سنين من موت والد النبي إذا هي جايبها من طريق الشرع والعياذ بالله جل وعلا وكيف نثبت كمان إن هذا أخ لهذا في الرضاعة وأنا بقول له المفاجأة تعلم يا زكريا ظننت بهذه أنك عجزت أشياخ المسلمين وافتخرت بهذه وقلت أن علماء الإسلام أجمع عجزوا عن الرد على هذه الشبهة وأنا أقول للمسلمين وللمسلمات للآباء وللأمهات للإخوان وللأخوات للأبناء وللبنات أنا لكم إذا سمعتموني الآن أن تكبروا الله أكبر وأن تعلموا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين والآن سأنسف لكم كلام القمص نسفا بل إني أقول إنني سأمحوه محوا يا قم زكريا تعلم تعلم وتأدب مع نبي الإسلام مع النبي الخاتم مع الإمام المقدم مع الرئيس المبجل مع خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه أنت قلت كل هذا ثم طعنت في نسب النبي تعلم مني وخذ هذه الروايات أنا وقفت عليها التي أنت نقلتها بالحرف الواحد هذه الروايات إن دي تزوج مع دي دي جاله حمزة بعد وكان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات إلى آخر الطعن خذ مني هذه الروايات إنما جاءت من طريقين أبدأ بالطريق الأول الأولى من طريق الواقدي الرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة اللي جايبها من الطبقات إلى آخره من طريق رجل واحد اسمه الواقدي وهو محمد ابن عمر ابن واقد القاضي المدني تعلم مني ماذا جرى هذا رجل مين اللي نقل الروايات دي ايه اللي تعرفوا عنه لان احنا ما بناخدش كده حاطب ليه اهو هذا رجل ولد سنه 130 هجريه هذا رجل مات على القضاء سنة 207 هجرية ماذا قال العلماء فيه؟ قالوا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي قال عنه أحمد بن حنبل اللي هو راوي الروايات اللي انت بتنقلها دي قال عنه أحمد بن حنبل هو كذاب يقلب الأحاديث راجع ورايا قال عنه أحمد بن حنبل هو كذاب ينقل يقلب الأحاديث بيقلبها كذاب ما عنده أمانة في أي رواية هو كذاب يقلب الأحاديث قال ابن معين ليس بثقة وقال لا يكتب حديثه لا يكتب حديثه هذا رجل ما هو الثقة ولا يكتب حديثه لعدم أمانته ولكذبه قال البخاري رحمه الله وأبو حاتم هذا رجل متروك ما يتنالش منه أي حد كذاب فوق الكذاب متروك هذا رجل متروك قال أبو حاتم أيضا والنسائي هذا رجل يضع الحديث هذا رجل يضع الحديث وضاع كذاب بيألف أحاديث قال الدرقطني فيه ضعف قال ابن عدي أحاديث غير محفوظة والبلاء منه البلاء كل البلاء من الواقد هذا البلاء كل البلاء من الواقد هذا قال ابن المديني اللي هو ابن المديني الواقدي يضع الحديث كذاب بيألف أحاديث وقال أيضا لا أرضاه في الحديث ولا في الأنساب وإحنا بنتكلم في الأنساب نسب النبي قال لا أرضاه في الحديث ولا في الأنساب ولا في شيء كذاب ما يؤتمنش في أي شيء لا هنا ولا هنا ولا هنا طيب قال ابن رهوي هو عندي اللي هو ابن رهوية إسحاق هو عندي هو عندي ممن يضع الحديث كذاب مفتري بيألف الأحاديث قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في وقال ذلك أيضا في الكتاب الذي هو ميزان حقيقة ميزان الاعتدال 3 662 ل 666 الترجمة برقم 7993 طبع الدار المعرفة بيروت لبنان قال واستقر الإجماع على وهن الواقدي انه خلاص ما قالش عنه اي حد كذاب كذاب متروك ايضا في تهذيب الكمال الجزء الثامن لمن اراد المراجعه طيب خدوا مني بقى هيقول لي لا الروايه دي جت في ست كتب في روايه ثانيه مش من طريق الواقدي الزغمي هذا يقوم الزكري يقول لي روايه ثانيه في تاريخ بغداد نعم اسمعها الروايه الثانيه في تاريخ بغداد في الزواج والحمل روايه غير روايه الواقدي وفي اسنادها عبد العزيز بن عمران في اسنادها عبد العزيز ابن عمران اللي جايبها لنا عبد العزيز ابن عمران اسمع عبد العزيز ابن ابن عمران متروك يعني كذاب متروك يعني كذاب قال البخاري لا يكتب حديثه وضعفه الترمذي والدار قطني وقال النسائي متروك الحديث وقال ابن حبان يروي المناكير عن المشاهير يروي المناكير رواياته كلها عن المشاهير مناكير يروي المناكير عن المشاهير وانظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي عشان ما اطولش على المشاهدين صفحة 111 زكريا القمص حب يطعن أكثر قال لك لا ده الأحاديث نفسها الصحيحة بتبين الطعن في نسب النبي وإن أمه فيها شيء لا تعالى بقى شوف جاب لك الرواية بيقول إيه قوله طعن قريش في نسب النبي رواه الترمذي عن العباس قال قلت إن قريشا جلسوا إن قريشا جلسوا الرواية اللي جابها زكريا إن قريشا جلسوا فتذاكروا أحسابهم أنا عايزك تسمعني كويس يا قمص زكريا وعارف إنك تسمعني الحين فتذاكروا أحسابهم شوف اللفظة محمد الزغبي بيعطي الحرف له 100 خط فتذاكروا أحسابهم ما قالش أنسابهم فرق بين الحسب والنسب وهبينه لك فتذاكروا أحسابهم شوف اللي جاي فجعلوا مثلك يعني العباس عمه بيقول له فجعلوا مثلك كمثل نخلة ده تكريم يقوم الزكريا مش إهانة انت مثلك يا رسول الله بقول عليك كمثل نخلة والنخلة مكرمة عند العرب موقرة عند العرب لها خير عند العرب وليس لها شر كمثل نخلة في كبوة من الأرض يعني خلوا قبيلتك كأنها كبوة الشيء المقلوب اللي ملوش لازمة وانت اللي في وسط النسب دي في وسط القبيلة دي انت النخلة اللي بتجيب التمر وفيها خير وبتفيد الناس جميعا انت النخلة وقبيلتك هي الكبوة شو بقول ايه ماذا رد النبي فقال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرهم ومن خير فرقهم ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا الترمذي أو فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيت اسمع معايا قمص وتعال نتعلم مع بعض اللغة العربية في مختار الصحاح قال والحسب أيضا ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه وهنا الرواية بتقول إيه فتذاكروا أحسابهم مش الأنساب وهنا ما يعده الإنسان من مفاخر آبائه قبيلته وهو وبعدين قيل حسبه دينه وقيل ماله وقال ابن السكيت الحسب والكرم يكونان بدون الآباء والشرف والمجد والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء طيب وبعدين في النهاية في غريب الحديث يقوم زكريا الحسب هو الشرف بالآباء إذا بيتكلموا عن النبي مقارنة بينه وبين قبيلته يعني قبيلته ضعيفة تعبانة لكن النبي شريف كبير كريم وبعدين وما يعده الناس من مفاخرهم وقيل الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء المعنى إيه يقوم زكريا المعنى أرادوا الانتقاص من قبيلة بني هاشم مرة ثانية يقوم زكريا أرادوا الانتقاص من قبيلة بني هاشم لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا جعلوا النبي مثل النخلة جعلوا النبي مثل النخلة لتعظيمه وتوقيره وللخير الذي يخرج منه أهو افهم النص اقرأ يا زكريا وارجع للمراجع اللغوية أهو جعلوا النبي مثل النخلة تعظيما وجعلوا بني هاشم كالكبوة كالحاجة المقلوبة اللي ملهاش أي لازمة على الإطلاق الشاهد للفهم الشاهد للفهم أجيبه لك أنا بقى عارف الشاهد فين؟ مجمع الزوائد 8215 عن عبد الله بن عمر قال إنا لقعود بفناء النبي يعني احنا قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت امرأة فقال رجل من هذه المرأة؟ مين المرأة اللي عدت دي؟ ما يعرفهاش ليه؟ لجلالها وسموها وطهرها وسترها لبدنها مش زي اللي مترجمهم في القناة كاشفين كل حاجة لا لا يقوم مصر أهو فقل من هذه المرأة قالوا هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم إن مثل محمد أهو إن مثل محمد في بني هاشم ما يقصدش أمه بقى يا زك... يقوم زكريا أهو أنا ما بهناكش أهو ما بهنكش أبدا ومش هينك أبدا أهو إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن يا سلام اسمع قمص أبو الزيك اسمع كويس مرة ثانية بيقولوا إيه أهو إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة يا ولد مثل الريحانة أهو في وسط النتن عايزين يقولوا أهو بول في بني هاشم قال مثل محمد بالنسبة لأمه وإن جابه لا يا ابني أهو إن مثل محمد في بني هاشم كمثل الريحانة أهو في وسط النتن فانطلق الرجل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال ما بال أقوام إلى آخر النص الشاهد يا قمص إن مثل محمد في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النتن طيب ارجع قول لي بقى فهمني اتجوزوا ازاي يا ولد اتجوزوا ازاي في يوم واحد ودي يكبر مني باربع سنين يبقى فضلت حامل اربع سنين بعد موت جوزها يبقى جابته منين انا اقول لك ومش هغلط فيك وانت بتغلط في عرض مين في عرض سيد المرسلين انا بقى بكل ادب يا قمص اتعلمها مني بقى حمزه ولد قبل النبي صلى الله عليه وسلم قطعه اسمع الروايه الصحيحه يا استاذ محمد اسمع معايا عبد المطلب كان في الاول له ابن واحد لما راح يحفر زمزم بناء على الرؤيه الناس سخرت منه انت عارف العرب بتفتخر بالايه بكثره الاولاد وكده يعني ده, ده ظهره ده كل اللي له فنظر لله لئن رزقه الله عشرة من الأولاد أن يذبح واحدة يا أهلي يا أبائي يا أمهاتي أنا مش بخاطب الآخرين يا أبنائي يا بناتي شوف الشبهة هذبحها لكم مش هذبحها همسحها لكم مسح شوف الرواية أهو عبد المطلب نذر إن ربنا رزقه عشرة من الأولاد هيذبح واحد لله قربانا لله جل وعلا فرزقه الله عشرة فرزقه الله عشرة كان آخر العشرة حمزة وصفية حمزة وصفية يعني جاب عبد الله وجاب فلان وجاب إلى آخر دول وعبد العزة وفلان وفلان وفلان جم العشرة جاب ناس سيرة الجواز بتاع عبد الله هنا والد الرسول ما في أهو شوف فجمعهم كان حمزة صغير جمعهم وجاب الكبار خلاص لأن العدد اكتمل قال لهم يا أولاد أنا نذرت لله لئن رزقني عشرا أن أذبح واحدا إيه رأيكم قالوا له موافقين شوف بسألهم الأول عشان عدم الاعتراض موافقين آه هعمل قرعة بينكم فأجرى القرعة فجاءت على عبد الله ولد النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ماذا يعيدها تيجي على عبد الله يعيدها تيجي على عبد الله سأل عرافة فجعلته يفتدي كل مرة بإبل كل مرة بناقة كل مرة بناقة فافتداه بمئة من الإبل افتداه بإيه؟
مئة.
مئة من الإبل يبقى نقف مع المشاهدين ومع النصارى اللي هم يعني بيرموا لنا الشبهات افهموا بالراحه عنده العشر عشرة موجودين ولا مش موجودين, موجودين.
خد رأيهم ولا ما خدش خدوا، أيوة.
عمل القرعة ولا ما عملش جت على عبد الله افتدى عبد الله بمئة من الإبل لما من فرحته إن عبد الله استدي بالإبل بمئة قام واخد عبد الله وقال له تعالى أما أزوجك تعالى أما أزوجك يبقى هنا حمزة موجود ولا لسه مش موجود ده موجود بدل اكتمال العدد عشرة وعمل القرعة فأخذ عبد الله فزوجه بآمنة بنت وهب وكان حمزة قد اقترب من الرابعة من عمره فزوج عبد الله من آمنة فحملت منه فمات بعد أشهر وولد النبي صلى الله عليه وسلم يعني زيه زي أي مولود في الفترة العادية خالص تعرف تخرج يا أبو القماميص تعرف تخرج مني يا أبو القماميص مش هزعلك أبدا قمص فوق معايا عشرة حمل القرعة افتدى عبد الله بعد كده زوج عبد الله وعمه موجود اللي هو حمزه حمزه ايه موجود حمزه موجود وزوج عبد الله عبد الله حملت منه امنه مات عبد الله ولدت عادي طب ولاده طبيعيه جدا اتبقى حاجه اتبقى حاجه يقول لي ازاي اخوه في الرضاعه ازاي اخوه حمزه رضع من ثويبه حمزه حمزه رضع من ثويبه على احد ابنائها ورضع النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة على أحد أبنائها أيضا رغم أن الفارق إيه أربع سنوات أستحلفك بالله وأنت اللي بتحاورني الحين فيه ذرة شبهة باقية ها خالص ذرة خالص مسحتها طبعا محيتها طبعا.
فضل يا قمص اللي بعد طب آه، فضيلة الشيخ اولا احنا يعني اعتقد في اسم انضاف جديد لاسماء القمه زكريا بطرس وهو ابو الزيك باطلقه لا لا مش اسمه حاجة.
الشيخ ده أنا بدلعه بدلعه اكيد اكيد بدلعه الشيخ محمد الزغبي طيب آه، الشيخ محمد الزغبي آه، الحلقه بتاعه الطب النبوي اللي هو كان القمه زكريا بطرس عملها عن الطب النبوي ونعيدها تاني كده مع المشاهدين واول حاجه موضوع بول الابل وشرب بول الابل آه.
وندخل بقى في موضوع الطب النبوي والحلقه اللي عاملها اللي اتكلم فيها عن بول الابل أيوه ففضيله الشيخ اجمالا للموضوع ايه موضوع بول الابل و- وبيقول لك ان شرب بول الابل ازاي و...
قمص زكريا أسأل الله لنا وله الهداية اللهم امين يعني طبعا هو المشكله انا زعلان منه لسبب يعني طبعا في سبب مسبب الاول بس الثاني يقول لك انا بقرا في الاسلام من خمسين سنه لا يقمص انت واضح انك لا قرات لا اسلام ولا نصرانيه بدليل انت مضطرب مع الكل وواقع في الكل طب اسمع مني بقى هو جاب الحديث على فكره هو بيخدمنا الوقت دعوه لديننا دي دعوه دعوه جاب الحديث اللي هو بتاع ايه شرب بول الابل الحديث يا شيخ محمد بيقول ايه ان النبي امر الناس اللي كانوا يشتغلوا في المدينه ان هم يلحقوا بالراعي براعي الابل بتاع الصدقه ليه يشربوا من ابوالها والبانها احنا بنفتخر بروايتنا ما بنقولش ضعيفه لا لا صحيحه اشربوا منها شوف الروايه بتقول ايه فلحقوا براعيه لحقوا براعيه شوف اللي جاي فشربوا من ابوالها وألبانها حتى صلحت أبدانهم كانوا خلصانين ومرضى وعندهم أسقام ومش بيشوف ومن الضعف والهذلان قالوا لهم يشربوا من الأبوال والألبان شربوا الرواية بتقول إيه حتى صلحت يعني ما أبدانهم.
ماتوش.
شوفوا تماما شوفوا بإذن الله تماما ماتوا إزاي شوفوا تماما الرواية كده الرواية فين بقى أبو الزيك رواها أنس بن مالك الراوي انس بن مالك المصدر صحيح البخاري رقم الحديث 5686 5686 حتى صلحت ابدانهم اهو يعني شوفوا بقوا تمام زعلان هو بقى قايل لك ايه في الشرح بقى ركز على بول البعير هي البعير تطلق عليه بالبرد آه.
بس هو عايز يقصد لغير المسلمين يقول لهم ده بول الحمير عشان يلبس عشان يدلس عشان يشوه الصورة ومعاذ الله يا قمص لا مش ده المقصود عندنا أبدا اسمع يا سيدي طبعا في كثير من الأبحاث العلمية المنشورة على الشبكة العنكبوتية في فضل أبوال وألبان الإبل لو قعدت أحصيها لك الحين ولا الحلقة ولا الحلقة اللي جاية ولا للصبح يبقى الزغب مش هينتهي هذه واحدة ثانيا ان الامر في الحديث ليس عاما للمسلمين بالاجماع كما تعلم انه ارسل المجموعه دي اللي بتعاني من كذا وكذا وكذا ثانيا انه ثبت من التجربه ان دول شفوا باذن الله جل وعلا ولم يمرض احد منهم ولم يمت احد منهم عشان تتكلم على الحديث ثالثا ان العلم الحديث اثبت ان ابوال الابل والبان الابل لها فوائد عظيمه وليس لها ضرر مجرد ذره الضرر ما في يعني طب المفروض يشهد هنا ان لا لا والله دليلنا دليلنا هذه دعوة اسمعني شوف اللي جاي نقول له بقى نقلا عن موقع السي ان ان العربية دبي الإمارات سي ان ان قال مركز سعودي الأبحاث الطبية إن هناك توجها للبدء في إنتاج كبسولات طبية تحوي بول الإبل لاستخدامها في علاج أمراض السرطان والأمراض المرتبطة بها ركز علاج أمراض السرطان والأمراض المرتبطة بها المرتبطة بالسرطان ونقلت وسائل إعلام سعودية عن رئيسة وحدة الخلايا والأنسجة في مركز الملك فهد للبحوث الطبية الدكتورة فاتن خورشيد قولها إن التقارير العلمية أظهرت أن أبوال الإبل نظيفة ومعقمة وخالية من السموم ويمكن حفظها في درجة حرارة الغرفة لمدة أسبوعين بدون أن تفسد وقالت إن لهذا البحث سجل للحصول على براءة الاختراع في مكاتب البراءات الخليجية والأمريكية والصينية والأوروبية وفقا لما نقلته صحيفة عكاظ السعودي مش كده وبس أوضحت أنه يمكن لمريض السرطان الذي أخذ جرعات علاج كيميائي أو إشعاعي استخدام أبوال وألبان الإبل هي أقوى وأحسن تأثيرا ونفعا مع مراعاة الإكثار من شرب الماء والفواكه والخضروات إلى آخره والابتعاد عن اللحوم الحمراء وأشارت إلى أن هناك حالات دي اللي بأكد عليه أشارت إلى أن هناك حالات موثقة شفيت تماما شو بقول إيه شفيت إيه تماما سكت ولا قلت تماما تماماً.
شفيت تماما دون أخذ أي أدوية أخرى بناء على رغبة المريض المهم شوف اللي جاي وتابعت أن المريض الذي شفي من المرض يجب أن يتناول جرعات من أبوال الإبل لمدة عام على سبيل الوقاية لمدة عام على سبيل الوقاية أما بخصوص حليب الإبل فعلى المريض تناوله طيلة حياته ليه؟ عشان يقوي المناعة لديه ده موقع ال CNN الاخباري اه شوف الامريكي الامريكي شوف وايضا من موقع بقى بي بي سي انا خرجت من دي CNN الى CNN ايه و بي بي سي سي ان ان اقرا له بالانجليزي يا جماعه والبي بي سي اقول له يا قمص اسمع على الموقع يوم الاثنين 10 ديسمبر 2001 من قبل مراسل شمال افريقيا ديفيد اهو بامفورد ديفيد بامفورد اقترح العلماء من دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام واحدة من الثدييات أكثر جرأة- جرأة في العالم اللي هي الجمل في حملة لمكافحة واستئصال الأمراض التي تصيب الإنسان وقام فريق بقيادة الدكتور صباح الجاز من مجمع زايد لبحوث الأعشاب والطب التقليدي المهم وتقول الجمال لها مقاومة شديدة جدا لكثير من الأمراض الفيروسية الفتاكة وتعتقد أن استخدام هذه الأجسام المضادة يمكن لعقاقير جديدة لدي والجمال لديها علم وظائف الأعضاء الفريدة التي تسمح لهم بالنمو في بعض أقصى البيئات في العالم المهم الحصانة الطبيعي قالت فضلا عن هذه المزايا لديهم جهاز المناعة التي هي قوية جدا فبالتالي يؤثر بالنسبة للمريض في قوة المناعة عنده طيب إذا دخلنا إلى موقع بقى Pharmabiz dot com أهو مرة ثانية يبقى أنا خرجت من CNN وال BBC أنا دخلت هنا إيه Pharmabiz dot com بقول ايه هذا الموقع هو بوابه شامله على صناعه الدواء في الهند في الهند مش بقول في المسلمين في الهند تقول على موقعها الرسمي يوم الثلاثاء الخامس من سبتمبر عام 2006 مقالة بعنوان علاج البول وبول البقر واستثنت الإبل وقالت أنها نشرت أبحاث عن فايدة بول الإبل وانظر أيضا موقع هارد تيدز للناشرة وقد أنشئ هذا الموقع لمساعدة الناس على كسب والحفاظ على الصحة تكلموا في هذا كلام عجيب جدا المهم نتائج مؤتمر العالمي الثالث للعلاج بالبول والمنعطف في ابريل مايو 2003 بالبرازيل والذي عقد سابقا في المانيا 99 وقبله في الهند 96 كلهم اجمعوا على فائده ابوال والبان الابل. يعني اديله بقى حته كده للقمص ما احبش ازعله ابدا ابدا ابسطه. يا قمص بالعقل بول الابل وابوال الابل بعد ما بينا لك كده ولا تحب ابين لك اللي عندك انت تعال نقارن بين الاثنين شوف يا سيدي سفر حزقيال اصحاح أربعة عدد 12 13 14 15 كلامي واصل مش كده مش عندي تحريف طيب بيقول ايه وتأكل كعكا من الشعير على الخراء التي لا حول ولا قوة احنا مش كنا قلنا نبطل الكلام ده خالص آه ده, ده, ده, ده في الكتاب المقدس وتأكل كعكا من الشعير الكعك من الشعير على الخراء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم تجيب دبدة وتخبزه استغفر الله العظيم بالبراز طيب قال الرب هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم ما هو يبقى خبز نجس فعلا ده نجاسة مغلظة فقلت آه يا سيد الرب ها نفسي لم تتنجس ومن صبايا إلى الآن لم أكل ميتة أو فريسة ولا دخل فمي لحم نجس فقال لي انظر قد جعلت لك خفي البقر بدل خراء الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله فتصنع خبزك عليه اصنع الخبز على خرى الإنسان طيب الله لا يغلق الصلاة. وبيتهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم المهم الترجمة دي أجيبه ترجمة أوضح شوية يا ريت طيب ترجمة الرهبانية اليسوعية ترجمة إيه؟
الوهبانيه الأسبوعية.
الرهبانية اليسوعية الإصحاح أربعة شوف دي درس القوم الزكريا وأي واحد يتعدى على الإسلام أنا أعد له حخام قسيس أي حد أعد لكم بالمرصاد تعال ترجمة الرهبانية اليسوعية إصحاح أربعة عدد 12 13 14 15 وكل قرصا كل قرص يعني أنت كل كل كل فعل أمر وكل قرصا من الشعير واطبخه ببراز الانسان امام اعينهم انا ز... انا مكسوف من المشاهدين هيزعلوا مني وانا مش حاجه ده انا بقرا من الكتاب المقدس وده وقت عشاء لا اه لا حول ولا قوه الا بالله يصبوا بقى طيب شوف وكل قرصا من الشعير واطبخه ببراز الانسان يا راجل انت جاي تطعن في الاسلام عند ليه ده انت عندك ليل انما انا عندي فوائد ده انت عندك انت اللي بدون خاره استغفر الله العظيم مرة. المهم شوف يا سيدي اسمع يا قنبس مش هزعلك ابدا اهو شوف قال له ايه هكذا ياكل بنو اسرائيل خبزهم نجسا بين الامم التي ادفعه اليهم في النهايه آه أيها السيد الرب إن نفسي لم تتنجس إلى آخره ها إني قد جعلت لك رجيع البقر عوض براز الإنسان فتصنع خبزك عليه كفاية أعرف؟
لا كفايه طيب كفاية. طيب آه، فضيلة الشيخ أولا أنا بحب أوجه للسادة المشاهدين آه، آه، غصب عننا ولا فكروا الفاظ من عند ده أكيد الزهد يعني إحنا ده من بنعتذر.
الكتاب المقدس آه، احنا بنعتذر على يعني عارف الوقت عشاء دلوقتي واكيد جناب بنعتذر، محمد برضه بنعتذر عنده قوي.
افطار دلوقتي فنعتذر على ال...
أنا مش هتعشى خلاص اه يعني طيب. احنا بنحب إن- إن نقول بس للساده المشاهدين هم يتابعونا على جروب اضواء واضواء على والاسماع الفيسبوك بنقول مشاهدين طعن في عرض النبي طبعا.
في ام النبي واتهمها بكذا وانا ما غلطتش فيك يا قمص زكريا انا ما غلطتش عشان اريح البعض اللي عندنا اللي عايزيننا ناخد كده انا بريح الكل أهو. انا بريح الكل بس انت ما تعرفنيش المهم آه، يتابعوا برنامج اضواء واصداء على الفيسبوك يخشوا دلوقتي يشاركوا في الجروب على الفيسبوك ويرسلوا لنا الرسائل واحنا هنتابعها معاكم ان شاء الله طوال فتره الحلقه. فضيله الشيخ اتكلم في زكريا بطرس آه، في موضوع الطب النبوي وذكر موضوع الحبه السوداء وعسل النحل.
آه.
وقال وكان بالتالي يقول لك عن حته حبه البقه السوداء تشفي ازاي والعسل ازاي يشفي فعايزين نقول له ايه في موضوع الحبه الحبه السوداء والعسل النحل.
ابو الزيك آه.
مش بقول لك لا قرأ في النصرانيه ولا في الاسلام بتبقى- انا نجيب له الاسلام ونجيب له في النصرانيه الحبه السوداء قاعد يسخر منها لا حول ولا قوه يا ابو الزيك عيب المهم تعال معايا نبدا بالحبه السوداء هو جاب الحديث ده وبيسخر منه الحديث بيقول ايه ان هذه الحبه السوداء شفاء من كل داء ان هذه الحبه السوداء شفاء من كل داء الا من السام السام يعني ايه الموت.
الموت طيب الحديث بنقول له اه من روايه عائشه رضي الله عنها وارضاها الحديث عند الامام البخاري رقم الحديث 5687 انا بتكلم بقلب جامد ولا خايف لا ما شاء الله قلب جامد طبعا.
جامد اقوى من الاتحاد الاوروبي وامريكا اسمع بقى اللي جاي شوف يا سيدي نبدا بالحبه السوداء اللي بيسخر منها من عندنا ومن عند برضو ايه كباري الحبة السوداء يا سيدي الآثار العلاجية للحبة السوداء من موقع الإعجاز العلمي في القرآن والسنة واحد آثارها على الجهاز التنفسي أنا هاخد باختصار يا ريت. آه.
لأن لو طلع والله ما هنخلص أه باختصار لقد دلت التجارب على أن مادة أهي النيجلون النيجلون اللام مكررة اللي حصل المستخلصة من الحبة السوداء تحمي من انقباض الشعب الهوائية الذي يحدث نتيجة لمادة الهستامين الهستامين كما أن واقي من حساسية الصدر اللي هي الربو الشعبي واقي من حساسية أو اللي هي الربو الشعبي حساسية الصدر والنوبات واقي من النوبات والزكام ونزلات البرد والعطس المتكرر اللي هو حساسية الأنف وأكدت الدراسات أن لزيت الحبة السوداء أهو دور فعال وقيمة عالية في علاج ضيق التنفس أدي أول حاجة دي حاجة طيب أثرها على ديدان البطن أظهرت الدراسات التجريبية الحديثة تأثير زيت الحبة السوداء القاتل لأنواع الديدان المختلفة حيث يسبب شللا للديدان الأرضي والشريطي والخطافي بل يقتلها في زمن أقل مما تحدثه الأدوية الكيميائية معايا الأخرى فضلا عن أنه يقلل عدد البويضات بعد العلاج دون أي آثار جانبية كما أسفرت التجارب على أن المستخلص الكحولي لزيت الحبة السوداء يعالج جيجان الهيمو ليبس نانا وطفيل الجياريجيا ومعروف أن هذا المرض يصيب الأطفال والكبار ويسبب آلاما في البطن وإسهالا حادا وخصوصا عند الأطفال كما يؤثر على عملية امتصاص الغذاء في الاثنى عشر مما يؤثر على نمو الأطفال مش كده وبس ده كمان تأثير المنشط للجهاز المناعي كما أن له تأثير على جميع مراحل العدوى بالبلهارسيا وأنه يقتلها بسرعة كما يقتل طفيل التوكسوبلازما المعروف على أنه أحد أسباب لحدوث الإجهاض المتكرر عند السيدات اثنين ثلاثة تأثيرها على الميكروبات والفطريات كشفت الدراسات الحديثة أن لزيت الحبة السوداء نفس تأثير البنسلين أهو والستربيب والستربتومايسين على نمو البكتيريا ومن الموجز أن له تأثير على ميكروب الكوليرا على الكوليرا على ميكروب الكوليرا يفوق تأثير الستريبتومايسين كما أنه يوقف نمو الفطريات وخصوصا إلى آخره لو جبت لك مش هخلص دي ماشي تعال نشرت مجلة آثنو الدوائية آثنو الدوائية في عدد سبتمبر 91 بحث حول التأثير المضاد لبذور الحبة السوداء للميكروبات وقد أظهرت النتائج المتحصل عليها أن لمستخلص البذور تأثيرا مثبطا لنمو الجراثيم الموجبة لجرام لجرام وكذلك الجراثيم السالبة لجرام خد معايا تأثيرها على إفراز اللبن أربعة أوضحت البحوث الحديث أن الحبة السوداء تدير اللبن والطمث والبول فضلا عن أنها تزيد من حجم أنسجة الثدي للأمهات المرضعات هو بطل عندي دي عشان اجري بسرعه تاثيرها على الكبد والمراه نمره خمسه نشرت مجله الآث النور الدوائي في عدد فبراير 2000 بحثا حول حول زيت الحبة السوداء على تليف الكبد الذي يحدث نتيجة الإصابة بالهريسة المعوية في الفئران وقد أظهرت نتائج الدراسة أن للزيت تأثير إيجابي على خلايا الكبد ويعزى ذلك إلى تأثير الزيت على أجهزة المناعة وإلى التأثير المضاد للأكسدة كلام بعده كبير جدا ستة تأثيرها على الأورام شارت البحوث إلى أن الحبة السوداء تخفف نسبة الإصابة بسرطان الجلد بمقدار 33% 33% والأورام لأنها تؤثر على مستوى الأحماض النووي بعده كلام كبير جدا للأطباء وبأسمائهم من الأجانب سبعة الحبة السوداء والمخبوزات تستعمل بذور الحبة السوداء كمحسن لطعم لطعم المأكولات استضاف للخبز والحلبة المطحون حيث أنها تعطي صفات جيدة للخبز من حيث المظهر الخارجي والداخلي والقوام أظهرت نتائج أبحاث عون وآخرون عام 2002 حول تأثير إضافة زيت الحبة السوداء أثناء إعداد وإنتاج بعض المخبوزات تحسين الصفات الكيميائية والغذائية لهذه المخبوزات بالإضافة للبروتين اللي بتحدثه إلى آخره ثمانية آخر حاجة عشان ما أطولش تأثير الحبة السوداء على جهاز المناعة تشير الدراسات والابحاث العلميه ان الحبه السوداء اثر منشط على وظائف المناعه وهذا الاثر المنشط ظهر في تحسين فاعليه الخلايا القاتله الطبيعيه ومن هذه النتائج يمكن ان يكون لها اهميه علاجيه كبيره في الوقايه من الاصابه بالسرطان وفيروسات الكبد والحالات المرضيه المرتبطه بقصور في جهاز المناعه كفايه يا قمص كفاية جدا.
لان لو مش هخلص احنا النهارده ذكرنا موقع ال CNN الاخباري العالمي أي وموقع نعم.
بي بي سي العالمي أي نعم.
ومجله اسمه الدوائيه العالميه اي نعم طب هو مش يعني مش كلام المسلمين لا احنا عايزين نجيب له بقى من عندهم بقى اه الحبه السوداء من عنده اصل يقول لك ده من عند المسلمين من علماء المسلمين وري له بقى من عنده طيب آه، ده اظهر كتاب الكتاب على الشاشه ده كتاب الاغذيه الطبيعيه وفوائدها الصحيه لا لازم يظهر على الشاشه اه الكتاب اهو لا معايا.
احاول بأع...
آه، آه.
باوضح صوره جميل.
مكتوب الأغذية.
منشورات ابناء الانبا غرغوريوس بستان الانبا غرغوريوس واحد الاغذيه الطبيعيه وفوائدها الصحيه ورسوله البابا شنوده لا ده الانبا غرغوريوس.
المتنيح الانبا ده غرغوريوس صوره الانبا غرغوريوس.
شو اسمه ده؟ ما بيقراش آه.
حاجة. المهم شبه واحد آه.
اقرا بقى
اتفضل مولانا حضرتك تقرا له الحبه السوداء اقدر يا اقدر يا حبيب اقدر يا حبيب أها. أهي. اهو الانبا اهو الانبا اهو ده الامبر غورس آه، اسقف العام اظهروا قوي للدراسات اظهروا قوي يا حلاوه قمص شايف اتفضل يا شيخ طيب الحبة السوداء حبة البركة اظهرها لهم اظهرهم اظهر للمشاهدين لأهلنا يشوفوا العز اللي عندنا اظهر حاول تظهرها قوي أيوة الحبة السوداء حبة البركة صفحة 11 أهي اسم المطبعة كمان يا عم اسم المطبعة يا حبيبي مكتبه الحريه ها مكتبة مكتبه الحرية مكتبه المحبه مكتبة المحبة المحبه موجوده طيب أهي وب 6 جنيه كده الحبة السوداء هي حبة البركة يستخرج من بذورها زيت يهدئ النزلات الصدرية ويسكن الك- الحك والسعال مش الكحة يا الحك والسعال العصبي والحساسية الربوية وطارد للبلغم ومنبه للجهاز الهضمي ومدر للبول ويشفي الصمم والطنين نبات حبة البركة ثبت علميا أن نبات حبة البركة يفيد في علاج الإسكاروس أنا أنا أقول أنا- لا لا لا لا لا لا لا ما ينفعش مرة واحدة ممكن تبقى لهم صفحه تاني كده لا لا لا كمان لا نجيبها لنا.
ها ها اظهرها قوي قوي ها ادخل عليا ادخل عليا ايوه الحبه لا، السوداء ادخل وحبة كمان.
البركة موجوده ايه يا كلام في سلام، صفحه 11 سلام.
في كتاب الانبا والغوص.
قمص كلام علماء الكنيسه المصريه والحبة السوداء هي حبة البركة هو وقع تحت الزوم ما عادش خلاص براحته هي حبة البركة يستخرج من بذورها زيت يهدئ النزلات الصدرية هذا هذا كلام الكنيسة اه في الحبة السوداء بتاعنا ويسكر الحك والسعال العصبي الحساسية الربوية وطارد للبلغة ومنبه للجهاز الهضمي ومدر للبول ويشفي الصمم والطنين نبات حبة البركة ثبت علميا أن نبات حبة البركة يفيد في علاج السكاروس كتابهم طب بالله عليك كلام علماء اما القمص يقول انه بيقرا في الاسلام من 50 سنه وهو الوقت عنده 76 سنه بيقرا في النصرانيه انا جبت له من الاسلام والنصرانيه واضح ان الراجل لا قرا لا اسلام ولا نصري ولا نصرانيه
طيب آه، فضيله الشيخ محمد يعني موضوع العسل النحل ايوه هو برضه اتكلم عن عسل النحل واستهزأ بعسل النحل وآخره. وانا اتذكر استهزأ بالصحابه استهزأ بالنبي استهزأ النبي صلى الله عليه وسلم في حلقه في حلقه الطب النبوي استهزأ بالعسل النحل وانا اتذكر ان قرات قبل كده في كتاب الدسقليه عندهم اي تعليم الرسل قرات ان اصلا من اكل الاسقف عسل اسقف مين؟
الاسقف بتاعتهم يعني ليه لازم الرب ياكل عسل عندهم اشهى وجبه له ايه؟
العسل العسل السمك. صح انت رايح للاسقف ما تخليك مع الرب عندهم الكتاب المقدس وانا لسه قايلها والامبارح- الحلقه اللي قبل الماضي هلا ده وجبه الرب اذا كانت وجبه الرب بيسخر منها الرب بتاعه بتاعه هو اكل سمك وعسل صح اخ عليك يا قمص طيب تعال العسل فايدة العسل أول حاجة الاستشفاء بالعسل في أمراض الدم في أمراض الدم أول حاجة أهو يا سيدي تجمع الأبحاث الطبية على اعتبار العسل من أهم العقاقير فعالية لمعالجة الأشكال المختلفة من فقر الدم فالأطباء الذين عالجوا مرضاهم بالعسل لاحظوا أثره الممتاز على زيادة الكريات الحمراء اللي هي كرات الدم الحمراء وارتفاع الخضاب في دمائهم ففي أحد المصحات السويسرية ألزم الأطفال على تناول العسل بمقدار من واحد لاثنين ملعقة شاي يوميا فلوحظ زيادة الخضاب في الدم بعد أسبوع من بدء المعالجة كما لوحظ زيادة في وزن الأطفال وفي قوتهم العضلية طب في كلام عن العسل في كتاب الامر والغويس برضه طيب أنا خلينا نخلص من عندنا آه.
الأول إحنا عندنا المقدم اه احنا عندنا الحق عندنا الاصل زعلش يا قمص مش هزعلك ابدا ولا هينك ولا اقول في كلمه تزعلك اها اثنين العسل في امراض الجهاز العصبي اعتبر الرومان واليونان القدامى العسل كماده مهدئه ووصفة ابن سينا بكميات قليلة في حالات الأرق بينما اعتبره بكمياته الكبيرة منشطا ومنبها للجم- بالجملة العصبية وفي الطب الحديث تعطي المحاليل السكرية المفرطة لتوتر الت- التوتر نتائج ممتازة في العديد من الآفات العصبية الاستشفاء بالعسل في الأمراض النسائية العسل في إيقاع الحمل المعاند إن معظم الحوامل يشتكين في أشهر الحمل الأولى من بعض الإيقاع اللي هو الترجيع وهي تشكل جزءا من مجموعة أعراض معتادة في الحامل يعني عندهم يعني ب- عند النساء عامة يعني حو- عند الحوامل زي الوح اللي هو الوحمة والحاجات دي إلا أن هذه الأقياء والقيء قد تكون شديدة ومعنجة وتؤثر تأثيرا سيئا على الحالة العامة للحامل وهي حالات تستوجب معالجة طبية ومن الثابت علميا أن حقن الحوامل بمصل سكري يحتوي مزيجا من سكر عنب وسكر فواكه يعطي نتائج ممتازة في معالجة إقياء الحامل أهو الولاء وأيضا في الولادة بلا ألم أعلن برونو بيتسي على حصوله على ولاده بلا الم ده رجل هو مش مسلم ده نصراني اكبر اكبر اطباء بلا الم بواسطه الحقن الوريديه العسليه عسل بيحقنه او بنسبه ايه 40% ويعلل بان العسل يساعد الالياف الرحميه على قيامها بالتقلصات اللازمه بسهوله العسل وامراض الاورده اكد الدكتور به أخوت- اخوتوسكي حتى اسمهم كده 1977 نجاح معالجة لدوال الساقين والتهابات الوريد الخثرية بصدمدات العسلية خلاصة لو قعدت اجيب لك هنا اقوال الاطباء كتير جدا اهميه العسل وقايه من الاذيات الاشعاعيه دي بس عايز اقول إيه؟ يتعرض المرضى المعالجون بالاشعاع المجهوله والعاملون فيها الى عوارض مزعجه من فقر الدم ونقص في الكليات البيض وصداع وقيء والتهاب جلد وغيرها تشكل بمجموعه ما يسمى الدعاء الدواء الداء الاشعاعي يعني المرض الاشعاعي وقد عالج فرانكا هذه الحالات بحقن محلول العسل الوريدي من 20 ل 40% الى اخره انا لو قعدت كده مش هخلص بقى واعتقد الحلقه قاعده تسحب اه كده اه احنا بس عايزين نتذكر ظهر برضه من ال- كتابهم.
ال- الاخوه آه، المسلمين والاصدقاء النصارى ان برضه لا كتاب ل- ل- لزكريا ما تقولش لا صدق ليه ال- برضه آه، زكريا زكريا.
بطرس ان الكتاب نفسه بتاع الامر والغويس في الصفحه بتاعه ال 112 بيتكلم عن فوائد التمر اللي انت برضه استشهدت بيه وفي صفحه 144 من الكتاب نفسه بيتكلم عن فوائد العسل فاتمنى ان انت تراجع الكتاب كده الكتاب مش غالي ممكن يبعته لك يجيبه لك ب 6 جنيه من مكتبه المحبه طيب فضيله الشيخ لو اتكلمنا وما كملنا موضوع حلقه زكاه بطرس واستهزائه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذبابه أي نعم فعايزين نتكلم عن حديث الذبابه وازاي نقول نرد على الموضوع ده ازاي الذبابه وايه اللي انتوا بتقولوا شوف يا ده؟
أستاذ محمد اتفضل هو هو الحديث إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه كله هو خلاف ما يذكر فليغمسه كله وبعدين ننظر الحديث ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه الشفاء وفي الآخر داء الراوي أبو هريرة المصدر صحيح البخاري رقم الحديث 5782 هذا البحث منشور على موقع موسوعة الإنجاز العلمي في القرآن والسنة فريق طبي استرالي بجامعة ماكيري قسم العلوم البيولوجية تعال نشوف إيه اللي حصل قال لك في خبر طبي عاجل مؤخرا بعنوان المفاجأة الجديدة في المضادات الحيوية المنشور على موقع إخباري ABC أهو إيه قسم العلوم جاء فيه ما كان يخطر ببال أحد أن يوجد في الذباب مضادا حيويا ولكن لا نستغرب فهذا ما قام به فريق طب استرالي حيث قاموا بتركيز جهودهم العلمية على تلك النقطة واعتقادا من تلك النخبة من العلماء بحتمية وجود مواد مضادة للبكتيريا في جسد الذبابة حتى يمكن للذبابة أن تنجو من الإصابات البكتيرية المباشرة المهم خلاص المسألة جون كلارك اللي هو ال- ال- الباحثة جو جوان كلارك في مدينة ملبورن في جزء من رسالة الدكتوراه بتقول ايه يا شيخ محمد فبتقول في جامعة ماكيري بتعديل خصائص واسلوب عمل مضادات البكتيريا في المراحل المختلفة في حياة الذبابة تعليقا على هذا الموضوع قالت آه، جوان كلارك أن البحث الذي قمنا به هو جزء صغير من جهود عالمية في هذا المجال بحثا عن مضادات بكتيرية جديدة ولكن نحن ولنا السبق في ذلك نبحث في مكان لم يسبقنا أحد في البحث فيه والجدير بالذكر أن هنا هذه العالمة قامت بتقديم نتائج هذه الدراسة في مؤتمر طبي في الجمعية الاسترالية لعلوم البكتيريا في مدينة مالبورن هذا الأسبوع يعني بالنسبة للتاريخ اللي ذكرته وهذه الدراسة كانت جزءا من رسالة دكتوراها تقدمت بها وبعد أن استعرضنا التقرير الذي تقدمت به باحثة غربية أمام لجنة غربية لا علاقة لها بالدين الإسلامي بل وليس من المحتمل أن تكون قد عرفت أن نبي الإسلام هو الذي لا ينطق عن الهوى قد قال ذلك منذ أكثر 1400 سنة نقول من الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور وأنا ما رضيتش أذكر لك كلامها الكبير جدا كلام منصور في على موقع هذا الحديث وفي الإعجاز وعلى سن- في سنة 1949 بالنسبه لكوماس فارمر آه، غيري من انجلترا كذا وايضا مجدي كيرولوس جرجس بين ذلك نشرته جريده الاهرام بالقاهره في عددها الصادر يوم 2 يوليو 1952 مقال الاستاذ مجدي كيرولوس جرجس مسيحي مصري نصراني مصري ورد فيها وهناك حشرات ذات منافع طبيه ففي الحرب العالميه الاولى لاحظ الاطباء ان الجنود ذوي الجروح العميقه الذين تركوا بالميدان بالميدان لمده ما حتى ينقلوا الى المستشفى قد شفيت جروحهم والتأمت بسرعه عجيب وفي مد اقل من تلك التي استلزمتها الجروح من نقلوا الى المستشفى مباشره وقد وجد الاطباء ان جروح الجنود الذين تركوا بالميدان تحتوي على يرقات بعض انواع الذباب الازرق وقد وجد ان هذه اليرقات تاكل النسيج المتقيح في الجروح وتقتل البكتيريا المتسببه في القيح والصديد اقول لك اكثر ها ولا تجيب لهم من عندك هات هات هات هات.
آه، نسمع فاصل ونسال قبل الفاصل جناب القنبله الذكيه بطرس وانا ما زلت آه، يعني بديله التحدي ولحد دلوقتي ما ردش عليه ده الابابكه اللي احنا ويا اتكلمنا شيخ عليها المره محمد اللي بكل فاتت.
احترام طبعا مش بكل هنسيلك احترام.
ابدا يا قم الزكريا ولا هنزعلك خلي خصومنا شريف وخلي زي ما احنا بنقول ساحتنا شريفه لو سالنا جناب القنبس ده كاس الابابكه اللي المفروض بتتناولوا بيه في الكنيسه لو سقط دب- زب- د- دبانه في كاس الابابكه ده ايه اللي هيحصل؟ نسمع الفاصل ونرجع تاني
هو كاسين الرقم يوسف جبته دلوقتي هو لابس خروج يهوذا وكل التلميذ اللي هو الثاني حاجه ثانيه
لماذا يخرج الكاف في الجسد والدم بعد تقديسه احنا جبنا سيرة بعد تقديسه ولما النفط قبل التقديس وقت التقديس تعبير أدق طب وانا لو وقع في- في الدم دبانة ورطة ورطة فعلا انا لو ايه لا عادة لو حاجة وقعت عادة الكامل ياخد هو النصيب الكامل ما تقلقوش انتوا وهذا وهل وهذا حدث هل يتم التغيير ده؟ لا لا. لو قبل التقديس سهل انه يطلع انما لو بعد التقديس لا خلاص بعد التقديس يشربها كامل يشربها كامل يشربها كامل بيشربها الكاهن يبقى لو وقعت دبانة في كاس الأبركة بياكلها الكاهن دي بتاعته طب طيب لما الكاهن بياكلها لو وقعت حتى في البتاع اللي بيسكر ده آه بياكلها الكاهن ياكلها بيسخر من عندنا مرة نصيبه.
ثانية بقول لك الراجل ده لا قرع عندنا ولا قرع عندهم الكاهن اللي بياكلها بياكل الذبابة عجيب والله فضيلة الشيخ محمد يعني في نهاية الحلقة بتاعت زكريا بطرس ذكر شيء مهم جدا ذكر حديث ذكر في سنن أبي داود وقال الناس كلها بصوا الحديث ده بيقول إيه ده الرسول صلى الله عليه وسلم اقتبس من النصرانية لا بقول هذا سرق الموضوع خد من أو المزامير.
خد يعني آه.
يعني يعني قال خد أو ها.
سرق آه.
من النصرانية نرد على الموضوع ده إزاي؟
طيب يا سيدي هو بيقول بالنص يا أستاذ محمد يقول زكريا بطرس وجدت شيئا عجيبا ايه هو يا قم زكريا اهو بقول وجدت شيئا عجيبا الحديث اللي بيقول من اشتكى منكم شيئا فليقل ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض كما رحمتك في السماء والارض قال لك ده ده واخده من عندنا ده نقله من الكتاب المقدس يعني سيدنا محمد بينقل من الكتاب المقدس استمع يا قمص مش هزعلك ابدا وشو احنا بنقول ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن رغم انك بتسيء لنا جدا واسات كل شيء انا بحسن لك شوف اللي حصل قبل ما تضرب في الحديث الحديث ضعيف يا ابو الزيك اسمع كده رواه ابو داود 3892 3892 والنسائي حققته لك كله في عمل اليوم والليله 10 ال- اهو 1037 1037 1037 والحاكم في المستدرك 1344 والبيهقي في الاسماء والصفات صفحه 423 واحمد في المسند 26 21 وهو ضعيف ازاي فيه جهاله وضعف الحديث ده فيه جهاله وضعف الجهاله في قوله عن الاشياخ الاشياخ دول مين الاشياخ دول مين اصلا اذكر لي اسماء الاشياخ والضعف في ابي بكر بن ابن ابي مريم يعني في الاسناد بتاعه اهو ابو بكر بن ابي مريم ضعيف مختلط ضعيف مختلط اذا ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لا قال الحديث ده ولا سمع عن الحديث ده اعطيكني بقى المفاجاه قبل ما نخلص يا قمص زكريا شوف هقول لك على حاجه نص الصلاة الربانية اللي انت بتقول بتاعتكم دي والنبي واخدها من عندكم او سرقها من عندكم اسمع نبدا بذكر الصلاه الربانيه الموجوده في انجيل لوقا الاصحاح 11 العدد 2 3 4 عشان ابين لك ان دي ضد دي ودي بيكذب دي ودي ما عندوش اللي في دي ودي اللي ما عندوش اللي في دي لا هي عندك ولا هي عندنا تعال بقى اسمع اهو اسمع معايا في هذا الامر لما بقول لك في الاصحاح 11 2 و3 و4 قال لهم متى صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض إلى آخر ما ذكر واغفر لنا خطايانا لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير نرى أولا أن يسوع يطلب منهم أن يصلوا إلى الآب في السماء وليس إلى الابن مش ليسوع إلى الآب يعني الصلاة الواحد فقط لله وبعدين شوف ليس له ولا للروح القدس فقط إلى الآب بالمد وأقول مع تغاير المعنى تماما نرى الآن المفاجأة بقى المخطوطة السينائية هجيب لك بقى اللي فيها المخطوطة السينائية هي من مخطوطات الكتاب المقدس نص الذي في السماوات غير موجودة في المخطوطة السينائية كلمة ربنا الذي في السماء أو أبانا الذي في السماوات حتة الذي في السماوات غير موجودة في المخطوطة السينائية نص لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض شوف كل ده إيه لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض غير موجودة أيضا في المخطوطة السينائية نص ولكن نجينا من الشرير يبقى جبتها لك كلها صلاة ايه غير موجودة أيضا في المخطوطة السينائية تقدر ترد عليها دلوقتي تقدر تنكر عندنا المخطوطات عندنا كله عندنا الطبعات أهو تعال المخطوطة الفاتيكانية وهي من مخطوطات الكتاب المقدس لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض غير موجودة أيضا في المخطوطة الفاتيكانية تنكر يا قمص ما تنكرش يا قمص ولكن نجنا من الشرير غير موجودة أيضا في المخطوطة الفاتيكانية اللي عندك بقى يا أبو الزيك تعالى بعد كده ترجمات نيجي لترجمة الفانديك ت- ترجمات قامت بحذف الذي في السماوات ولتكن مشيئتك النص الأصلي اللي في ترجمة الفانديك اللي بيستعملها نصارى مصر بالإجماع انجيل لوق صح 11 العدد اثنين فقال لهم متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض النص ده محذوف محذوف محذوف بالذال بخرج لساني وقمص محذوف اه طيب تعال بقى ترجمة العربية المشتركة إنجيل لوقا الإصحاح 11 عدد 2 فقال لهم يسوع متى صليتم فقولوا أيها الآب ليتقدس اسمك ليأتي ملكوته ترجمة الرهبانية اليسوعية إنجيل لوقا إصحاح 11 عدد 2 فقال لهم إذا صليتم فقولوا أيها الآب ليقدس اسمك ليأتي ملكوتك ترجمة الكتاب الشريف إنجيل لوقا إصحاح 11 عدد 2 فقال لهم متى صليتم قولوا أيها الآب ليتقدس اسمك لتأتي مملكتك كل التراجم دي حذفت النص اللي موجود في النسخة اللي بتستخدمها يا قم الزكريا يعني اذا هو مش متفقين يبقى أيهم كلام الله يا زكريا وراجع ترجمة الحياة تضع العدد بين قوسين وهذا معناه أن أنه ليس موجودا في أقدم المخطوطات ترجمات قامت بحذف ولكن نجينا من الشرير النص الاصلي اللي في ترجمه الفانديك اللي بيستعملها نصارى مصر انجيل لوقا اصحاح 11 عدد 4 واغفر لنا خطايانا لاننا نحن ايضا نغفر لكل من يذنب الينا النص ده محذوف من ترجمه العربيه المشتركه انجيل لوقا اصحاح 11 عدد 4 اغفر لنا خطايانا لاننا نغفر لكل من يذنب لنا ولا تدخلنا في التجربه ترجمه الرهبانيه اليسوعيه لوقا اصحاح 11 عدد 4 واعفنا من خطايانا فاننا نعفي نحن ايضا لكل من له من لنا عليه ولا تتركنا نتعرض للتجربه ترجمه الكتاب الشريف لوقا اصحاح عدد 4 الى اخر دي وانا بسالك سؤال بقى يا قمص بكل ادب بكل ادب وخلي ساحتنا شريفه والامر بين السجال ده شريف قايم على الشرف نسالك يا قمص اي ترجمه اصح الفنديك ولا الحياه ولا الرهبانيه اليسوعيه ولا الكتاب الشريف ولا العربيه المشتركه وهل وجدنا في يوم من الايام رجل في مصر يقرا مثلا الفتحه خلاف اللي بيقراها في السودان خلاف اللي بيقراها في العراق خلاف اللي بيقراها في اليمن هي الفتحه هي الفتحه انما عندك في كل ما عندك دي مش هنا ودي مش هنا ودي مش هنا ودي مش هنا كله كله اذا فضيله الشيخ السؤال ده نوجهه لزكريا بطرس ونتمنى ان هو يرد علينا ده الحلقة حاجة الجاية.
أختم به تعالوا نشوف مفاجأة ثانية الصلاة الربانية في متى في إنجيل متى الإصحاح 6 العدد من 6 ل 13 إنجيل متى الإصحاح 6 من عدد 6 ل 13 بيقول إيه دي ترجمة الفندق الموجودة مع سارة مصر بيقول وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك ادخل إيه من مخدعك الى مخدعك واغلق بابك اوعى تصلي في كنيسه يعني اوعى تصلي في كنيسه واغلق بابك وصلي الى ابيك في الذي في الخفاء فابوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيته وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا الى اخر ما ذكرها هنا اللي عايز اقوله بقى اللي في متى اما اقولها الصلاه الربانيه انجيل متى تزيد عن الصلاه الربانيه اللي في انجيل لوقا مع ان الوحي المفروض واحد نجد لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين زياده في متى عن لوقا وبعدين انت تصلي من اي نسخه يقوم الزكريا تصلي من اي نسخه من دول ها تصلي من اي نسخه مفاجاه اختم بها لا تصلوا في الكنائس طبقا لعقيده زكريا ايه اللي بيحصل يقول النص في انجيل متى الاصحاح 6 العدد 6 واما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء وهنا يسوع يطلب منكم ان تصلوا في البيوت تدخل الى غرفه نومك وتصلي الى الاب في الخفاء واذا رجعنا الى النص اللي قبله هنجد المهم خلاصه المساله يعني ما تصليش في كنيسه صلي في الخفاء والصلاه اللي عندك يا قمص طلعت مش هي اللي في الكتب كلها عندك اذا الكلام ده له عندنا وله عندك ايه اللي عرفته عن الاسلام والنصرانيه وبرضه هحترمكم ومش هسيء لك ابدا يا قمص زكريا فضيلة الشيخ محمد أنا بشكرك جدا وأكد مرة تانية آه، تكملة لكلام فضيلة الشيخ إن النص لأن لك القوة والمجد إلى الأبد أمين مش موجود كمان في التراجم الكاثوليكية وبعض التراجم يعني لما تتفقوا على صلاة يا كم بقى زكريا كده يبقى بس.
أقول اللي إحنا خدنا منكم لما تتفق سريعا جدا ده كتاب اسمه الإجبية الكتاب ده بيصلوا بيه نصارى منهم زكريا بطرس لو فتحنا في صفحة 11 هنلاقي إن هم عاملين تحريف بالزيادة في نص الصلاة كاتبين "ولا- ولكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا جبتوها ودي مش في من اي واحده من اللي ذكرتها سؤال لزكريا بطرس اتمنى ان هو يجاوبنا كل يوم عليه بيزيد الحلقه حاجة.
القادمه جزاك الله كل على خير.
فكره يا جماعه قبل ما نختم احنا لسنا في سجال مع الاخبار لسنا في سجال مع النصارى ابدا ابدا احنا بنذب عن ديننا بنذب عن رسولنا وده اقل حق بنرد على القوم الزكريا بكل ادب اهو وبنبين الحق واحنا ما بنختش احنا بنتعايش مع نصارى مصر احلى تعايش والبلد دي هي بلدنا جميعا وخايفين على اولادنا واولادهم من فتنه زكريا بس اعزائي مشاهدين قناه الخارجيه وبرنامج اضواء واصداء انا كنت سعيد جدا ان كنت معاكم النهارده مكان الاستاذ اشرف البقيني واتمنى ان يكون يعني كانت حلقة موفقة وموجهة إلى زكريا بطرس وأعوان زكريا بطرس قبل ما أنسى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ محمد زغبة أن يقع الحق على لسانه جزاك الله كل خير شهودية الشيخ وأتمنى يكون يعني دي سلسلة يعني أتمنى أتمنى أن هي تكملها إن شاء الله تعالى قبل ما اختم احب اوجه عناية الساده المشاهدين ومشاهدين قناه الخليجيه الحلقه القادمه بامر الله تعالى حلقه ساخنه جدا اتمنى ان انتم تتابعوها اتمنى هتكون ردا على زكريا بطرس وافتراءاته حول الموقف الاسلامي واخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم الحلقه دي ان شاء الله هتكون للكبار فقط اكرر الحلقه دي هتكون للكبار فقط اتمنى ان شاء الله نكون وفقنا في تقديم الحلقه وتقديم ردودنا انا سعيد جدا ان كانت ردود النهارده من مواقع اخباريه عالميه من كلام مش مسلمين اتمنى يكون الرساله وجهت لي او وجهت لزكريا بطرس واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته